اعمل ظهر بعدين موت مين بقى مين يلعب معاك مين يلعب معاك انتي انا العب معاك نلعبوا ايه نلعبوا ايه نعملوا ايه ايه ده ده راجل بيعمل ايه الراجل ده ايه دي بيشرب ايه بيشرب كاكولا ويعمل ايه كمان بيشرب ميه وانت بتشرب ايه ها انت بتشرب ايه عندنا كمان يقول ادي اه نهارك تعمل البت دي بص عامله ازاي عامله ازاي ده باباها طب باباها بيعمل ايه اه باباها بيعمل ايه يعيط يعيط ليه تعرف مين اللي عمل الحاجات الحلوه دي شوشو عملت ايه شوشو عملت الارنب والولد عملت ايه كمان ها عملت ايه كمان الارنب ده بيعمل ايه ها الارنب اللي هناك ده بيعمل ايه ماسك الكوره انت عندك كوره على التشبيك
لا انا عندي كرة كبيرة انت عندك كوره كبيره اه تعمل بيها ايه ب- بشوط بشوط اه انا وانت نشوط دلوقتي لا آه، في البيت آه، آه، في البيت عندي الشوط عندك اه اجي عندك ونشوط سوا لا اه طب انت تيجي عندي ونشوط سوا لا ال ال ال اللي عندي آه، اللي في ال- ال- في القاعدة اللي في ال- ال- ال- ولا أشوط آه، الكرة آه، و- و-
مين الثانيه دي آه، انت عندك كام كوره ها انت عندك كام كوره اثنين ثلاثة أربعة عندك كل دول اه عندك كور كتير خالص كده اه تلعب بيهم مع مين
آه، زياد زياد انت وزياد اه
بص البنوته دي بتعمل ايه بتعمل البت دي
زيادة
مين هيقول أنا شاطر ايه ده بقى بودي اه ايه ده طبيب ايه تيجي بيبي اه تعمل البنت دي في البيبي
آه، بترجعلي تضربها اه تضرب البيبي اه تضرب البيبي ليه الراجل بيعمل ايه الراجل ده الراجل اه لا احس بيه بس دي الاول بس عبد الرحمن عليه صوته خالص الأول.
يعمل ايه بقى
لابس آه، فانيلة.
لابس طاقيه اه انا عندي طاقيه انت عندك واحده اه عندك ايه عندي فانيلة.
انا عندي طاقيه كبيره طب بص الراجل ده بيعمل ايه اه يعمل ايه الراجل ده بتشوفي. آه.
ايه ده اه بيشد ايه بتشوفي بالليل.
بيشد البالونه اه بص هنا ايه دي العربية
شوف العربيه فين
مش آه، آه، آه، مش وقعت اتكسرت.
وقعت اتكسرت انت عندك عربيه آه، عندي عربية بسوق بيها اتكسرت مين كسرها
أنا كسرها ليه يا بودي لا انا عندي عربية في- انا عندي انا عندي صورة في البيت صورة في البيت اه طب وانت بتعمل ايه ها دي بتعمل ايه آه، معرفش
لا بص معاها ايه البنت دي طب وهنا بص ايه ده انت رحت اللجا رحت حديقة الحيوان ها لا
مين حي... مين عيد ميلاده النهارده هنعمل له عيد ميلاد بوجي النهارده عيد ميلاده اه جيب له تورته زي دي اه هنعمل له ايه تاني طيب انت رحت اللجا يا بودي اه شفت الفيل اه شفت ايه كمان البت القرش بياكل سوداني شفت القرد ده كله تاني اه شفت ايه كمان شفت الواد ايه تاني بصي ايه دول
دول ها اللي هناك دول ده ده ده اسمه اللي هو بيعمل كده مين اللي بيعمل كده ايوه ده اللي اللي ده كده بيعمل فيديو كده بيركب بيعمل ايده كده اه بيركب على ايه الراجل ده يكتب على على البطة على البطه اه شفت ايه تاني هناك بنوتها تمام اه بشوف البقعة البجعه اه تعمل إيه البجعه بتاع كف كف
تعمل ايه كمان انت اكلتوه؟ ها؟
الست الحيوانات الكتيره خالص دي لا آه، بتاكل طبعا تاكلني سبعه اه تاكل سبعه اه
شفت الاسد اه كان بيعمل إيه الاسد بتاكل
كده لا بيعداني
وشفت الاسد بيعمل ايه تاني بابا بي... بابا بيصورني بابا بيصورك اه صورك مع مين بيصورني مع الاسد ومع مين كمان اتصورت معاه معاه آه، عم مجدي آه، جاب جاب آه، شايف الاسد
ده شايف الاسد اه وشفت ايه تاني
وشفت حاجه ما شفتش حاجه اه
واتفتحت فين كمان بقى رحت فين تاني اكتشفت رحت ال ال آه، ال زي ده ايه ده ده ملاهي عايز-
ايه اللي زي ده بص يا بودي هنا تعالى
تاخد ألوان ماما بتاخد ابره اه بتاخد ابره ليه تاخد ألوان كده
طب هي تعبانه اه ده- آه، بيعملوا ايه دول ها؟
بيعملوا ايه دول يعملوا ألوان وبص البنت دي بتعمل ايه معاها ايه كمان ها؟
البنت دي بتعمل ايه اهي بص دي
بتعمل لمبة بتعمل ايه لمبة بتعمل لمبه اه لمبه بتطلع ايه لمبة بتطلع لا بتشرب بتشتغل اه خلاص خلاص خلصنا شوف واحده ثانيه اه شوفوا ايه بس آه.
ايه دول معاهم ايه دول آه، دي اسمها
انا اقول اه انا اقول آه،
دي كوره مين معاك كوره انت آه، انت اللي بتلعبي فيه انا اللي بلعب فيها انا هنا يعني اه وانت فين اه وانت فين آه.
فاكرين وراهم ده هم واقفين معاهم ايه دول اه معاهم ايه دول يلا.
لا دي اسمها ايه دي ها؟
دي اسمها ايه كورة تقرر تقرر كل دول كوره اه
دول اسمهم ايه كلهم
لا دول اسمهم ايه كلهم ده ده ده ده ما جاش ايه ده ما جاش رامي ما جاش اه ما جاش النهارده اه سيبك لوحدك كده اه تعمل انت ورامي بقى اه تعمل انت ورامي رمي بيضربني تضربك اه تضربك ليه رامي رمي بيضربني وقعني ضربك وقعك اه طب ليه وخبطني في الخيط وانت عملت له ايه ها؟
وانت عملت له ايه لكن بس خربشته اه عملت له ايه كمان و- وبعمل له آه كده.
خوفه اه هو خاف
ولابس ماسك وبعمل
لبس ماسك آه.
وعملت له ايه كمان اه وبعمل
عديته اه
شاطر عبد الرحمن بص هو ده ايه ده ايه ده يا عبد الرحمن ده هو بتصير فين لعبته الفيلم السما وين ها دي اسمها ايه؟ استنى بس احنا لسه ما اتفرجناش على الصوره كلها دي ايه دي؟ لا هي الحاجة. كده هتدي كده بص يا عبد الرحمن ايه دي؟
الفيلم اه الولد واقف عند ايه؟
عن الشجرة شجرة
وهي ما بص الولد عمل ايه؟ عمل ايه الولد ده؟
يعني ايه إيه، دي امشي إيه، إيه، دي انا اه وفين انت؟
اه واحنا الاثنين بنعمله ايه؟
امشي انا انتي انا اه احنا الاثنين بنعمله ايه هنا؟
انا انا
طب انا وانت بنعمله ايه؟
ها انا وانت بنعمله ايه؟
دائرة
على الصوره و عمل له دم في بقه عمل له دم في بقه اه اه
وبعدين عمل ايه تاني اه عمل ايه كمان آه، قتل الحديد الخير
وايه تاني بص ها وايه تاني هنا وتاني اه
بص انا حامل بيفوز عليه هعمل فيديو جاي اه
شوفوا ايه تاني شوفوا ده
نشوفوا ده
ده ده لا نمسكه صح كده ها ايه ده ده مم.
اسمه بوبي اسمه بوبي اه وده يعمل ايه؟
الوطني.
وده بوبي كمان اه يعمل ايه بوبي ده وده الكورة لا ده اللي طلع عسكري
ده اللي طالع على السلم اه
طب بصي بوبي ده بيعمل ايه
بيعمل تخفيف
طيب بص آه، آه.
بيعمل ايه هنا البوبي ده وعامل آه، آه، وعامل واحد آه، في الشارع يعمل وحش في الشارع اه بوبي ده حلو اه انت بتحب البوبي اه
مش بتحب البوبي اه بيقول لي حول بيقول لك هو اه ب- ب- ب- ب- هيكون ال- ال- الحبل بتاعه يجي آه، آه، آه، ياكلني يجي ياكلك اه انا وزياد وانت هتعمل ايه بقى وطلعت فوق السطح عشان ياكلني انت طلعت فوق السطح عشان ياكلك اه انت عايز ياكلك اه لا آه، لا ال- اللي هو الطيارة راحت على المطار الطياره راحت على المطار اه الطياره بتاعتك اه لا لا الطيارة الصغننة الطياره الصغننه اه راحت على المطار اه تعمل ايه في المطار بقى نايمة نايمه هناك في المطار اه والراجل وقع منها
وحصل ايه تاني سويت
حصل ايه تاني اه حصل ايه كمان الراجل لما وقع عمل ايه وقع ال- الطيارة بتاعته اتكسرت الطياره بتاعته اتكسرت اه الكسر ده بتاع مين اه الكسر ده بتاع مين إيه.
جاي ولا بتاعك بص بص هنا بص هنا مالناش دعوه ودي ننزل يفتح الولد اه هو بيفتح ايه الولد اه الولد بيفتح ايه يلا نفتح ايه عشان ايه افتح الباب عشان ايه بره عشان ايه بيفتح ايه الباب عشان ايه بره.
عشان يشوف مين مين بيخبط ها عشان يشوف مين بيخبط
ايوه
بعدين احكي لي حكايه الطياره ايه اللي حصل تاني بقى آه، إيه، انا وقعت من الطيارة انت وقعت من الطياره اه امتى عملت دم بالطيارة ده
ده فين
حامل فين
ده ولد اللي هناك ده ولد لا احنا هنقعد هنا بقى مالناش دعوه باللي هناك ماشي وحاولت استنى كل ايه اللي فوق ده اه دبه لا لا انا لابسه ايه ده هي دبه لا بقول لك اللي انا في البحر اللي قاعده في البحر اه دي اه دي عوامه او انا اللي انا بتكلم في البحر انت بتتكلم في البحر اه انت رحت البحر اه عملت ايه هناك آه، آه، كيف تخف في البحر آه، في إيه؟ آه، ال- ال- البحر بيجي ي- يمشيني بروح هناك يمشيني بروح هناك آه، آه.
وبعدين انت وقعت من طيارتك وايه اللي حصل تاني بقى البابي بيقول ماشي في الشارع مشى ايه في الشارع مشى في الشارع اه
انت شفته في الشارع اه كان بيعمل ايه تاني البوبي ده يلا هاي لا بص عمل ايه هنا كمان
لا حبيبي حواليك ايه
طب اتفرجوا عليها من الاول دي شوفوها من الاول ها نشوفوها من الاول
حواليك دائرة بقى بص البوبي هنا ماسك ايه ماسك ايه في بقه بس تخفيف
طب بص هنا بص يا سيدي ده كرب واحد ده ها؟
ده كرب واحد اه لا ولا ايه دول كام كلب دول
اه
طب نشوف واحدة تانية اه شوفوا دي اه لا اه ده ايه ده ايه ده
جوزي اللي يقول مي- ايه ده ها ايه ده لا لا لا حبيبتي تسيبيه. قولوا حبيبتي تسيبيه. قولوا حبيبتي طب بص دي بص القصة الحلوة دي ها؟
ايه دي ها؟
دي ايه تسيبيه.
لا من الاول ايه دي ايه دي حبيبتي تسيبيه. ده فعلا.
يعمل ايه الثعلب ده بيعمل ايه؟
مم.
آه، بي- بي- بي- بياخد البيت.
هيعمل فيها ايه بيعمل فيها ايه؟ آه، بيروح بي- ب- مش- مش لابس طاقية.
مش لابس طاقية اه
ولابس ايه هو آه، هو لابس طاقية.
لابس طرحة اه لابس طرحة زي مين زي انا انت لابس طرحة اه
ولابس ايه كمان اه انا اسمع
ماسكت أنا لا أنا أعرفه لابس عراكوز أه وبعمل شنب وبعمل شنب أه وبتعمل ايه كمان أه بن- بخوف خوف مين بخوف آه، آه، خوف انا
أنا خوف انت أه
بص ايه دي ايه دي يا زياد دي
أه ايه دي دي فرخة تعمل ايه الفرخة لا دي دي كتكوت نعمل ايه بالكتكوت ده آه، كبير طب بنعمل بيه ايه
شوفي يحط رجله عليا
مين ده صح بحط رجله عليا
خلاص انا مش هعمل كده تاني بص ده أه يعمل ايه الثعلب في الفرخة أه يعمل ايه الثعلب في الفرخة أه أه أنا اسمها لابس نظارة أه
وبيعمل ايه والثعلب الكبيرة الثعلب الكبير آه،
طب وده بيعمل ايه ده طب بص هنا ده ايه؟
هو ماسك ايه في ايده ها؟
الثعلب ده ماسك ايه في ايده مسكت ايده مم.
مسك حاجة
طيب بص هنا بص هنا بص ال- الفرخة دي راكبة ايه؟
رجل عربية آه هتروح آه.
فين؟
ها؟
هتروح فين بالعربية دي؟
هناخد تروح بيتها؟
اه طب وايه ده اسمه ايه ده؟
نقول مم. مين بيقعد فيه؟
أنا
بتعمل ايه في البيت؟
ها؟
بتعمل ايه في البيت؟
هنقول في البيت اه انت عندك مكعبات؟
ها؟
مكعبات؟
اه تعملها دي؟
اه تعمل ايه بالمكعبات تاني؟
مش بعمل مكعبات مش بعمل مكعبات؟ امسكوا كده عشان تشوفوا
ده ايه ده؟ ايه ده؟
ماسك بالشجرة اه ورص من تحت
اه
يعني القرد ده القرد ده فوق ولا تحت؟ فوق خالص صح؟
اه طب مين تحت بقى؟
ده ده جايب ده جايب وده تشتغل طب بص مين تحت؟
ها؟
مين تحت؟
الفيلة بالزلوبة الفيل ابو زلومه اه يعمل ايه؟
يتعمل ده مين ده؟
ده ده مين؟
ده الاسد اه طب بص كمان مين معاهم؟
اه مين معاهم؟
الكتكوت
الكركوت بيعمل ايه؟
اه ده ايه ده اللي فيه؟
يعمل هناك؟
اه مش عارفه ايه ده ده الأ- ده ارنب عمال مم.
وده ده فيه
دي فرخه
فرقة بقى فرقة مم.
وده ده وده ده فيه ده مش انا قلت لك الاسد ده اه طب بص ده بيعمل ايه؟
ده مم.
ده تعلم بيعمل ايه؟
تعمل تعمل ايه؟
آه.
و- ويخوف بيخوف وده ايه ده فيه ده الفيل بيعمل ايه الفيل هنا؟
طب ينزل تحت البالونة بتاعته ينزل تحت البالونه بتاعته اه ده ايه ده كمان ده اسد اسد
طب بص هنا عملوا ايه عملوا ايه انا فايد نزل نزل اه
هو كان فين اه كان فين كان في الشجرة شجره فايه ده
في شجره لحد بقيت مش عارف مين مين الصرصار اللي ماشي الشجره اللي مشي اه شجره تربوزي وده كان كان طب بص بيعملوا مين هم فوق الشجره بيعملوا ايه تحت بيعملوا ايه على اللي تحت ايه ده كلاب الزنونة وده كلاب الزنونة اتنين اه ولا واحد اتنين تلاتة أربعة، خمسة.
وبعدين ايه اللي حصل هنا بقى استنى كده بص وده زنونة
ده ايه ده اللي جوه اه في ايه فرخه اه طب والثعلب بيعمل ايه في الفرخه والذبحة
طب وع- عملت ايه بص الفرخه طلعت فين اه فين عالسماء عشان تقع عشان تقع هي عايزه تقع الفرخه اه
وبعدين هتعمل ايه تاني اه هتعمل ايه تاني آه، هتقع هتقع كمان اه وده كان- ايه ده الثعلب جراله ايه اه الثعلب جراله ايه النضارة بتاعت الأسد اتكسرت اه مين كسرها له أنا انت كسرتها اه
وعملت ايه تاني
آه، أنا أنا بتعلم الجزائر الثعلب الايه الجزائر الجزار اه
بنشتري من عند الجزار اه بنشتري من عند الجزار لا بتعلم الجزائر المكار مكار ولا جزار اللي بيجيبوا منه اللحمه اه لا بتعلم المكان مكار اه صح المكار بقى طب احنا بنشتري ايه من عند الجزار اه بنجيبوا ايه من عند الجزار
ايه ده ايه
ده ده كسر
يا صاحبي
بيفتح عشان ايه اه عشان يقول يقول صوت جوزي فيه بص بقى هنا الثعلب عمل ايه؟
اه الثعلب عمل ايه؟
ايه ايه اه اه التخبي الكبير عشان يخوف ايه؟
التعب الكبير عشان يخوف عشان يخوف اه يخوف مين؟
يخوف ده
يخوف ده؟ اه احنا عايزين بنعمل ايه دلوقتي؟ اه احنا عايزين بنعمل ايه؟
انا عامل ايه لا اه بلعب
طيب لا احنا دلوقتي بنلعبه ولا بنعمله ايه؟
اه احنا دلوقتي بنلعبه لا
ما هو بنعمله ايه؟
اه احنا بنعمله ايه؟
مرة معرفش معرفش بنعمله ايه؟ طب بص، شوف واحدة ثانية مين دول؟ ها مين دول؟ ايه؟ ده مش ولد واحد دول ايه دول؟ جبتولك من عند مين؟ اشتريت لك ايه من هناك؟ ايه؟ جايب لك المسدس بتاعك؟ القصة دي بتاعت مين؟ القصة دي بتاعت مين؟ مم. بتاعتك؟ البنت دي بتقولي عايزة ايه؟ البنت دي عايزة ايه؟ عايزة دي؟ وعايزة ايه تاني؟ انت بتقول لها روحي؟ عايزة تروح فين؟ تروح هناك؟ تروح هناك ليه؟ عايزة تروح هناك ليه؟
روح البيت عشان ترجع ايه؟
ترجع البيت هي ايه؟
ترجع البيت جت جنبك؟
اه عشان مش عايزة تقعد جنبك؟
السنين ازاي ده جيب لي التاني اللي زي ده؟ مين اللي هتجيب ده؟ عايز ايه؟
السنين اللي ازاي ازاي ده ايه اللي زي ده؟
ده
قصة؟ طب اهي واحدة تانية اهي
الشمسية دي شمسية؟ نعمل بيها ايه؟
عشان الدنيا بتشتي عشان الدنيا بتشتي اه طب ودي ايه دي المركبة
بتعوم فين اه بتعوم فين البحر بتعمل ايه في البحر المركب دي آه، كفر ايه كفر لا لسه في صور تانية بقى اتفرجوا عليها لا ايه ده
آه، دي ايه دي دي بقى تمرين دي سبعة تمانية
تعملين بيتفرجوا على دي اه طب ايه دي ايه دي اه دي ايه دي دي دي اللي هي ساعة
الساعة دي بتعمل ايه ساعة اه بنعملوا ايه بيلعبوا دي نلعبوا ايه دي مالها دي مالها بيلعبوا دي نلعبوا دي اه نعملوا ايه تاني بيلعبوا دي ايه
بيلعبوا دي نلعبوا بدي اه ايه ده
بس مكعبين مكعبات انت عندك مكعبات بتعمل بيها ايه بقى ايه
مش عارفه اه انت بتعمل ايه بالمكعبات لا بقى
انت قصه خطير قصه مالها قصه مالها هتشيل ايه هتشيل هتطير طب تعالى نلحقوها يلا بينا قصه مالها
ما تعملش عبد الرحمن ده ما عملش عبد الرحمن ده اه ليه ما تعملوش ما عملهوش اه ما عملش فيه ايه ما تعملوش
يعني ايه ما عملهوش بقى بعمل عبد الرحمن في البيت انت بتعمل عبد الرحمن في البيت اه وبتعمل ايه تاني اجيب له ابن بيتي لا انا نفسي مش بتاعتي بتاعت ميس ميرفت تضربني ها بتاعت ميس ميرفت تضربني بص هنا ايه ده ها ايه ده
مش مش آه، آه، مش آه، بس أخرج ده مفتوحه وشايف مفتوحه
لا تخرج
هو كده مفتوح بص بقى معاها ايه البنت دي معاش حاجة معهاش حاجه طب بص بتعمل ايه هنا دي تعطيك بتاعتي تعطيك اسمها ايه دي ها اسمها ايه اه
بنحط فيها ايه الشعر هنحط آه، آه، هنحط آه، ال- الموبايل بتاعي احط الموبايل بتاعي اه وايه تاني
آه،
شوف ايه ايه ده آه، اسد آه، اسد واحد آه. أظن اثنين ثلاثة اسد اثنين ثلاثه ثلاثة بس اه وايه اللي هناك كمان بابوبي ضريب يعني ايه ايه ده ولد لا تعالى بودي هنا بودي تعالى هنا وبعدين نتكلم من هنا انا شايفاه تعالى هنا طب بص ده ايه ده ده ايه ده أخافك ايه أخافك كسر اه مين اللي كسر أبوك
طب اسمه ايه ده اه ايه اللي كسر اه اسمه ايه ده شوفي شوف ايه ميه طب بص يا عبد الرحمن تعالى هنا نعم تعالى اقعد هنا شاطر بوزي بص يا بوزي احنا قاعدين على ايه اه احنا قاعدين على ايه عكوش نعمل بيه الكرسي ده
أنا عملوش صحاب ما بنعملوش بيه حاجه لا يا بس ايه دول بص يا بوزي ايه ده اه دي ايه دي سمنجي إيه؟
منجي روح عند أمي انا هروح عند ماما تعمل ايه عندها أعيني بتديني طرق بتديني تورته اه
طيب بص هنا ايه دول بيعملوا ايه دول الناس دول
آه، بيمشي ده ايه مشي ده بيمشي ده اه
ايه ده اسمه ايه بقى بقى بقى آه، براكب الهرمون راكب الحمار اه طلعت ايه طلعت خلاص اه لا احنا لسه مخلصناش بص البس انتوا طيب ايه ما انتوا طيب كل سنه وانت طيب عايز تقعد معايا ولا تروح الفصل اه طيب اقعد معاكي اه
الولد الوحش مش كده هو اللي بيعمل الحاجات الوحشه لا القطة طلعت وعملت وانتفخت مية القطه اللي عملت كده اه طب بص الفرخه دي عندها ايه عندها ايه الفرخه دي ايه دي عندها
عندها ايه عندها ما ايه؟ لا استنى احنا قولي الاول البخت دي عندها ايه؟
حبيبي
دول ناس حواليكي طب تعالى انا هع- وريني من هنا وانت قاعد هنا ده راجل وراجل وراجل اه بصي هنا لابس طاقية امال لابس ايه؟ مش عارف بصي هنا ده ايه ده؟ ايه ده؟ ها؟ الفرخة دي بقى عندها ايه؟ برتقال نعمل ايه بالبرتقال؟
تاكلها تاكلها؟
او احنا بنعمل ايه في الفرخة؟ بنعملوا بيها ايه؟
نضربها ونذبحها اه وناكلها
ما نذبحهاش ما نذبحهاش اه ليه؟
نفتحها نقطعها اه مين بتقطع؟